السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع المبارك وأن يجعل هذا اللقاء لنا فيه علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا وأسأل الله أن يطهر قلوبنا ويشرح صدورنا ويصلح بالنا ويكشف همنا ويثبت إيماننا ويسر لنا حسن الإقدام والقبول ما زلنا مع كلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء الداء والدواء يقول رحمة الله عليه ومن العقوبات من العقوبات عقوبات الاستمرار في المعاصي أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه نسأل الله السلامة بيقول إنها تصرف القلب عن صحته واستقامته وإلى مرضه وانحرافه يعني القلب ده الله سبحانه وتعالى استثنى أن يوم القيامة الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الكل إيه؟ سيد الخسران إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم غير معلول القلب السليم وقلنا الكلام ده عم نيجي نقول العين سليمة يعني بتقوم بوظيفتها ايه وظيفة العين البصر طيب القلب عشان نيجي نقول ان القلب ده سليم يبقى لازم يقوم بوظيفته ايه وظيفة القلب يا أستاذة مروة يلا جاوبي ما وظيفة القلب نقيم بيقول لنا إن عقوبة بقى الذنوب إنها تصرف القلب عن صحته واستقامته وظيفة القلب خلقه الرب سبحانه وتعالى لمقاصد من هذه المقاصد أن يتجه بكليته إلى الله ويحب الله فوظيفة القلب ده أن يحب ربنا وأن يمتلئ حبا لله وأن يمتلئ افتقارا وفرارا إلى الله سبحانه وتعالى فالقلب ده ربنا خلق القلب البوصلة بتاعته البوصلة بتاعته السهم بتاعه لا يتجه إلا إلى السماء يقول فلا يزال المريض معلول أو لا يزال مريضا معلولا عشان كده قال لك إن المعاصي سموم القلوب إن المعاصي سموم القلب نسأل الله السلامة البعض عما قلبه بيمرض القلب عما بيمرض بيلاقي ان الطاعة مرة زي اللي بيكون عنده مرض في لسان يجي يشرب يجي يتذوق يلاقي يلاقي الأكل مر مامته تقول له بص بقى عملت لك الفراخ اللي انت بتحبها يقول لها مر يا ماما مش طايقها طيب ليه لأنه إيه الناس تقول معلش أصله تعبان مش طايقه الحجاب مش طايقه ان انا اغطي شعري مش طايقه ان انا اصلي مش طايق ان يعفي لحيتها مش طايق ان ينزل يصلي الفجر في المسجد عما بيمرض القلب بيجد ان الطاعه مره نسأل الله العفو والعافية فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على الدين وأن يصرفها لما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى فابن القيم بيقول لنا فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه أغذية القلب دروس لقاءات تلاقي ان هو ابن القيم يقصد بايه بكلمه الانتفاع اي لا ينتفع الانتفاع الكامل او الانتفاع الشامل والا فاللقاءات والدروس وقربه من القران وقربه من الوحي كل هذه مطهرات مجليات لهذا الجلخ الذي ملا قلبه الانتفاع هنا يراد به والله اعلم الانتفاع الكامل يقول فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها يقول ولا دواء لها إلا تركها وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب شوف الإجماع ده إجماع جميل بتلاقوه كتير من القيم بيقولوا يقول لك أرباب السلوك إجماع إجماع الناس تخصص قلب إجماع إجماع أطباء القلوب بيقول إيه وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها شفت الكلام الجميل أهو ده الكلام اللي ينفع يتحط على الفيس وتويتر وتكتب بيه وتبعته لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها كلام مش محتاج شرح كلام كده محتاج بس ان هو ايه يكون رقية للعقل انك كل شوية تاخد بالك سعادة القلوب بيد علام الغيوب فما ينفعش انك تصل لها وانت ترتكب المخالفة مع قصدا وإصرارا ولذلك كنا بنقول إن أخبث أخبث صفقة في الوجود هي صفقة الرياء ليه؟ لأن قلب من ترائيه بيد من تعصي صح قلب من ترائي بيد من تعصي ويمكن قلت المثل ده قبل كده استشعر ان في واحد من الوزراء او واحد من الوجهاء او من القيادات الامنية وانت عاوز تثبت له قد ايه انك قوي وانك شهم فابنه الصغير بيلعب في الشارع ورحت انت ماسك ابنه ده ورحت ضربه وأذيته وخليته ينزف هيعمل معاك ايه الراجل ده هيشوفك شهم وهيشوفك راجل ولله المثل الأعلى أنت تريد الدعوة ولا تريد واقف بالناس بتصلي ولا بتدي درس ولا بتصدق ولا بتعمل أي خير عشان الناس يقولوا ما قلب من ترائهم بيد من تعصي طب وانت فاكر انك هتعصي ربك وفي الاخر خلاص الناس دي هتقولوا كده لا يا جماعه من سمع سمع الله به فنسال الله العفو والعافيه هتتعرف على فكره هتتعرف انك مش سالك ليه هتلاقي ان القلوب بتبعد عنك وبتتغير عليك طيب ليه اتغيرت لانك طلبت شيء فحرمت منه من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه فابن القيم بيقول لنا لا تعطى مناها ايه المنى بتاعك المنى بتاعك اي شيء تتمناه بيد من خلق واخدين بالكم فيقول لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها شوفوا الكلام الجميل يقول لك ينقلب الدواء الداء فيصير نفس الدواء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة الهوى فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته ودي من الحاجات المهمة أوي يا جماعة من مقاصد الإسلام أنه ينهى النفس عن الهوى اللي بينهى النفس عن الهوى ليه جايزة إيه هي الجايزة؟ ذكرت في النازعات إن الجنة هي المأوى ولذلك من لطائف الشاطبي الإمام الكبير العلامة كان بيقول لك أنت قدام أمرين لو لو قدامك أنت في مسألة وعندك قولين سألت المشايخ وسألت الفضلاء وبحثت في المسألة قدامك قولين ده خمسين في المية وده خمسين في المية تختار القول الهون تعمل قرعة في ناس تعمل قرعة طيب الواحد يقول خلاص أنا هسأل الشيخ الفلاني ده واللي يقوله بقى يبقى هو ده إيه اللي يختاره هو بقى ليه كلمة جميلة أوي يقول لك إيه شوف هواك فين وخالفه وخد القرار التاني يعني هواك في الاختيار التاني خد الاختيار الأولاني طيب ليه يا شاطبي قال لك لأن من مقاصد من مقاصد الإسلام مخالفة الهوى من مقاصد الإسلام مخالفة الهوى دي من النقاط المهمة جدا جدا جدا في بعض الناس للأسف بيتعامل مع نفسه ديت وهواه إن هو إيه كاد أن يكون نبيا فحاسس دايما إن هواه وبتاع لا- طبقا لما يحبه مولاه لا طبعا نفسك مليانة مشاكل ومليانة هوى هتلاقيها في البيوت هتلاقيها في المشاكل الأسرية هتلاقيها مش عارف إيه والكلام ده كله يعني هي مثلا تقول لها هي لا والله أقسم بالله أصلا عشان هو خالف وما بيصليش أو يمكن قلت الكلام ده أنا كتير يعني ألاقي استشارات تيجي أنا متزوجة من عشر سنين خمستاشر سنة عشرين سنة وعاوزة أنفصل طيب ليه يا ست الكل تنفصلي؟ أنا زوجي ما بيصليش أبها لا حول ولا قوة إلا بالله ما بيصليش تعيشي تحت سقف واحد مع رجل لا يصلي آه والله يا شيخ سبحان الله عشان كده جاي أسأل حضرتك ما بيصليش وماله حرام ماله حرام كمان وكل مال وكل جسد نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به آه ماله حرام ومش بيحب أهلي وبيمنعني إن أنا أزور أمي الغلبانة المسكينة وممكن تعيط أول ما تتذكر أمها لغاية ما أمي ماتت حتى في الجنازة خلينا أصلي على الجنازة متأخر كمان لا حول ولا قوة إلا بالله إيه ده يا بنتي إيه اللي- إيه اللي مخليكي تكملي مع أمية بن خلف ده لا حول ولا قوة إلا بالله وبيضربني كمان مم. لا حول ولا قوة إلا بالله تيجي تقول لها طيب انت بقالك 15 سنة على الكلام ده وصبرتي اه والله طب ايه الجديد في حياته ما نكمل صبر خلاص الأولاد كبرت والحياة مشيت وانت خلاص داخلة في 50 سنة اهو واتجوز عليا شوشو مين شوشو دي بقى بنت عمته اوه لا لا كفر كده لا لا كده كفر والعياذ بالله لا هنا بقى ما, ما ينفعش ابدا ابدا ان يتوقف ان ان احنا نتحمل مضى زمن التحمل يعني صلاة ماشي ما يصليش ماشي نعصر على انفسنا ليمونة ونقبلها كمان مال حرام ما فيش مشكلة بيتاجر في الحشيش والمخدرات والخمرة ما فيش مشكلة المسألة هنعمل ايه عشان العيال خلاص وبيضربك وبيهينك قدام المجتمع كله والجيران كلهم بيسمعوا وصبرنا عشان ايه عشان ليلى اما الخطاب بدي كلها دلوقتي مش يقولوا ان مامتها المطلقه كل ده مفيش مشكله وحرمك من امك ضناك لغايه ما ماتت لا حول ولا قوة إلا ده كان يستحمل أمن يعقد على بنت عمته لا لا والله ما جعلك الله بأرض تهاني فيها صح مم. ليه بقى لأن الأخت ديت لو كانت تعرف الإسلام ما سألت ولا تكلمت بهذا الباب ولا قالت الكلام ده هذه امرأة نخشى أك أكثر ما نخشى عليها ما ينتظرها في قبرها أكتر حاجة تخاف على المرأة دي تبقى صعبان عليك ماذا أنت صانعة في قبرك لك الله يا مسكينة وأسأل الله أن يلطف بك قبل أن تلقي ربك فتيجي بقى تسألك تقول لك هل يجوز لي الطلاق هل يجوز لي الطلاق لا أنت يجوز أنك الأول تكشفي وتغيري طريقة التفكير بتاعتك الأول وترجعي كده وتقفي كده مع نفسك واقفة اللي زي البنات دول أنا بنصحهم إنها تسأل السؤال ده بعد سنة كاملة تسأل السؤال ده بعد سنة كاملة حد يقول لي دي فطرة النساء آه فطرة النساء البعيدة عن الوحي اللي امتلأت خبث من قمامات أهل الأرض دي فطرة أه دي فطرة بعض الناس دي فطرة تم تشويهها فطرة تم تلويسها فطرة مليانة قمامات وقرف لكن دي مش الفطر النظيفة واخدين بالكم حد دلوقتي بقى لسه ما قالش الأذكار يروح يقول لك ايه النهارده محمد كان بيكلمنا عن التعدد اقول لك ايه انت قول الاذكار وسيب اللقاء الله يعزك خلاص وحاول تريح بدري عشان عندك شغل وعندك ايه جامعه ف الشاهد يعني ان هذه الاسئله بتقول لك قد ايه قد ايه ان الواحد مبتلى انه محاط بالهوى المثال اللي انا ذكرته ده انت بعضكم ممكن يكون بيضحك وفاكر ان انا بقول كلام مش صحيح والله بتيجي لي اسئله بالطريقه دي والله يا بنتي انت مفترض كنت تنفصلي من عشرين سنه لكن لان لكن لان هان علينا وإن المركزية ليست الله وليس شرع الله المركزية هي الأنا وهي الإنسان زي ما هو منتشر في المجتمع والحضارة اللي احنا عايشينها بس فتلاقي في واحد النهاردة يرتكب الفاحشة ليل نهار يسكتوا يعدوا لكن مجرد ما يعمل يمد ايده مثلا ياخد 20 جنيه ولا 100 جنيه من حد يقيم الدنيا ولا يقعدوها ليه لان هي مركزيه الانسان خد مني انا اما ارتكابه في الفاحشه ده بينه وبين ربه بيشرب الخمره ليل نهار يقول لك ما اذاش حد ما اذاش حد لكن انه يرتكب ترك الصلاه وعقوق الوالدين والمال الحرام كل ده ولا كان شغلك ليه يقول لك اصله ما, ما جاش ناحيتي في حاجه الصلاه دي بينه وبين ربه والمال ده انا مالي ومش عارف ايه انا مالي ففعلا انت لو كان ليك دعوه كنت خدت قرار لكن عشان هي فعلا مالكش دعوه تنتمي ليها فخلي بالكوا بس النقاط دي مهمه قوي ماشي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من الهوى فالإنسان مليان مليان إشكالات زي اللي ابن القيم بيقولها دي عشان كده ابن القيم بيقول لك لا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته طبعا ربنا سبحانه وتعالى مع كثرة الإقبال عليه يصير هواك طبقا لما يحبه مولاك هتلاقي بعد شوية كده إن هواك اللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى لأن هواك إنك تجري على صلاة الفجر إن هواك إنك تقرأ وردك النهاردة هواك إنك تنزل حلقة قرآن هواك إنك تنزل تتصدق على الأيتام هواك إنك ترضي والدتك ووالدك هواك إنك تحسن بالعشرة لزوجتك وتتغاضى عن كثير مما تفعله هواك دايما هيكون لما يحبه مولاك يقول وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة, جن الجنة مأواه فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عالية لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة لن يسليك في هذه الدار الكئيبة المليئة بالكبد إلا النعيم الداخلي النعيم الداخلي عارفين الناس اللي بتكون عندها نشوة كده وعايش واخد مخدر واخد أي حاجة بتنسيه الهموم اللي هو قاعد فيها والحياة ميزة أهل الطاعة وأهل الآخرة أهل الآخرة أي الذين مشغولين بذكر الدار يعني هم في الدنيا آه ومركزين قوي إن هم إيه مسافرين الآخرة ويمكن قلت الكلام ده كتير مع حضراتكم قلت الإسلام لا يشترط عليك إنك تركب إيه وإنت رايح آخرتك من باب تقريب المثال إحنا رايحين الإسكندرية النهاردة في ناس هتروح قطار وفي ناس هتروح بيجو مواصلات وفي ناس هتروح بعربية خاصة وفي ناس هيروحوا أتوبيس وفي واحد منتظر على الطريق حد ياخده على الطريق فبيركب كل شوية توك توك من قرية لقرية ومن بلد لبلد يقربه الإسلام بيثني على مين فيهم هم الأربعة أو هم الخمسة الإسلام بيثني على حد منهم لا بيثني على الطريق نفسه إنك تكون عارف إنك رايح الإسكندرية ومركز ومشغول بالوصول مشغول بالوصول واصله الفكره فانت قاعد بقى تقول لابنك ايه انزل آه نظف العربيه حاول كده تغسلها وتروقها كده فيجي واحد يقول لك ايه على فكره انت مشغول بالدنيا يا عم انا بقى يا عم انا بنظف العربيه عشان انا رايح الاسكندريه رايح بيها مشوار مسافر بيها فدي الدابه اللي هتوصلني ده بقى اللي يخليكوا تفهموا ايه المطلوب من الدنيا والمذموم من أمر الدنيا لأن أحيانا البعض ممكن يفهم هذه اللقاءات إن أنا بقول له أو يعني اللي, بي اللي بيسمعه كأنه بيقول له اترك كل ما أنت مشغول بيه واطلع دلوقتي اقعد في الجامعة لا الدنيا مش كده بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ووجد أبا أمامة فقال له يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في وقت غير صلاتك انت ايه اللي مقعدك هنا قال له هموم لزمتني وديون يا رسول الله يعني بيقول له مهموم كده شويه حاول يتغير جو فواخدين بالكم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مستقرة عندها عنده ابن ايه اللي جايبك دلوقتي عشان كده بنقول ايه نحن لا نطلب من الناس أن يتركوا الدنيا لأن هذا محال واللي بيسمع الخطاب ده وبيحاول يطبقه بيمرض أو بيتعب أو بيفسد يعني بيحصل علاقات العلاقات بتتوتر جدا فليس المطلوب ترك الدنيا ولكن ترك إرادة الدنيا فاهمين الفرق كويس أوي صح في واحد بنقول له اترك الدنيا وفي واحد بنقول له اترك إرادة الدنيا اترك الدنيا دي عمليا مش هيعرف مش هيعرف يعني ما اروحش شغلي ما اكلش عيش ما ابحثش عن المال الحلال يعني أرمي عربيتي دلوقتي كده أخبطها في الحيطة أرمي الموبايل اللي معايا أسيب رصيدي اللي في البنك ما دي كلها دنيا لا بنقول له إيه بقى ليس المطلوب ترك الدنيا ولكن ترك إرادة الدنيا إن الدنيا دي واحد قاعد مشغول يجيب عربية ويحط تحت البيت ويصور ومش عارف إيه وي- ويروح بيها القاهرة ويروح بيها المنصورة وقاعد مشغول ومش عارف ده في أي في بورسعيد يروح يجيبه طيب والتاني اللي على المثال اللي احنا بنقول قاعد امال يظبط العربية اصله رايح اسكندرية وجايب عربية عشان تيسر له الطريق للسفر للاسكندرية واخدين بالكم فالتاني ده ما اقولوش اترك الدنيا لا ده هو جايب العربية اللي توصله فانا دلوقتي انا في العيادة العيادة دي ايه هتوصلني توصلك ازاي رقم واحد أنا بقتات مال حلال حتى أكون إن شاء الله معي ما يعفني جميل فمعايا الكفاف آه ده واحد دخل الموضوع ده عشان يسد احتياجاته من مال حلال وشاغل وقته في أمر طيب حلال طيب واحد بقى جايب في العيادة بتاعته ومشغل الشاشة على أغاني ومسلسلات بره للمرضى وبعدين جوه قافل على نفسه هو والسكرتيرة ومش عارف ايه وبشعرها والخلوة والبتاع الكلام ده كله هنا في مشكلة إن العيادة دي بالصورة دي ما عادتش طريق للآخرة واخدين بالكم؟ دي ما عادتش طريق دي ما عادتش دابة تأخذك فاللي بتتعلم ورايحة دلوقتي بتتعلم وبتاخد علم دنيوي أيا كان العلم إيه بقى هندسة طب فيزياء كيمياء أحياء وهي منغمسة في بيئة كلها ملوثة ومليئة بالإيه؟ بالقرف ومليئة بالمشاكل الشرعية ومليئة بالكلام ده تيجي تقول لها أنت بتعملي كده ليه؟ تقول لك إيه؟ عشان أكون زي رفايدة رضي الله عنها يا ست الكل بقى رفايدة لو عايشة دلوقتي هتبقى معاكي كده في فيوتشر باللي انت بطريقة التفكير دي ربنا يسترنا وإياكم فالمهم يعني في فرق بين اترك الدنيا واترك إرادة الدنيا نحن نتكلم على إرادة الدنيا ولو الموضوع مش محتاج شرح مجرد بس ما ت- تتأمل هتفهمها لوحدك يقول ابن القيم ف- فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبهه نعيم أهلها نعيم البتة بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا ابن القيم بيقول لك بص الكلام اللي أنا بقوله ده مش بسهولة حد يفهمه إلا اللي إيه اللي بشره خلاص في حد بيقول بس أنا طبيبة وبلتزم بالضوابط الشرعية لو أنت في أمومة وعية فتنتظرك أيام رائعة نتكلم في الموضوع ده إن شاء الله ولو مش أنت في أمومة وعية طالما أنت في عمل لا يأخذك من رسالتك كأنثى ثم لا تتلبسي فيه بأخطاء شرعية فالأمر على الإيه؟ على الجواز بس أحيانا كتيرة إن في ناس بتبقى شايفة نفسها أنا الحمد لله بيتي كويس أسرتي كويسة وأنا الحمد لله كرسالة ماشية كويس والحمد لله بضوابط شرعية لكن أنا ما بدخل على حضرتك في العيادة وبقول لك لا أنا شايف نفسي كويس بتقولي إيه؟ والله الكشف هو اللي هيبين صح؟ بتقولوا لي هنكشف ونشوف فازاي طيب بتقول هنعمل لك تحليل وهنعمل كشف وهنعمل أشعة وخلال التلاتة دول والله نطلع بقى ونقول لك انك كده فعلا سليم ولا في مشكلة فأنا شايف إن لون بشرتي جميل وإن ال- الجمال ده ده أنا الوحيد اللي اللي لون بشرتي أبيض في وسط العيلة بتاعتي جينا كشفنا حضرتك قلت لي لا ده انت بتعاني من أزمة كبيرة جدا في جلدك طب عرفتيها ازاي؟ آه، ده التخصص بقى ده الكشف كشفنا و- وعملنا وأشعة ومش عارف ايه ووصلنا هنا فأحيانا في وقت الجد إن في مقاييس هي اللي بتكشف الإنسان في مقاييس هي اللي بتكشف الإنسان يعني زي كده بنجهز مقياس اسمه مقياس الصلة القرآنية واخدين بالكم مقياس الصلة القرآنية المقياس ده زي كده المقياس اللي بيحدد النمط بتاع الشخص بيحدد درجة الاكتئاب بيحدد مش عارف ايه فإن شاء الله ننشر لكم قريب مقياس إنك تجاوبه تعرف بقى أنت قريب ولا بعيد من صحبتك لكتاب الله وتدي نفسك أنت أنت تقيم نفسك مش محتاج بقى ترجع لحد أنت شوف كده نفسك كده قدام المقياس ده وتبدأ بقى تشوف فربنا يرزقنا جميعا وإياكم التوفيق للقيام بالمهنة التي خلقنا لأجلها وأن نلقى ربنا وهو راض عنا وأسأل الله لكل من اضطر لأن يعمل أعمل فيه إشكالات أن يعجل الله عليه برزق طيب مبارك في عفو وعافية وأمن وأمان وبلا احتياج لهذا الاضطرار رفيدة ليست أول طبيبة في الإسلام هذا الكلام من الكلمات اللي فيها اللي فيها لعب كتير قوي بس خلونا بقى نركز مع عبد القيم ونسيب الكلام ده دلوقتي يقول ابن القيم رحمة الله عليه ولا تحسب أن قول الله جل جلاله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط هنا بقى ابن القيم ليه كلمة جميلة قوي لوها في كتب التفسير كتيرة منتشرة بيقول إيه أوعى تكون فاكر في قول الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ده مقصود بيه الآخرة بس بيقول لك لا بل في دورهم الثلاثة هم كذلك أعني دار الدنيا دار البرزخ دار القرار شوف الكلام الجميل فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب بيقول لك من ضمن النعم اللي في الدنيا من ضمن النعم اللي في الدنيا هي ان القلب يكون مستقر تحس كده ان قلبك مشحون رضا محقون سكينه موجود في جنينه مليانه طمانينه ده نعيم انك تنام وانت قلبك ما ما انا مش خايف من بكره ايه اللي هيحصل بكره الله لم يطلب مني رزق الغد لم يطلب مني عباده الغد صح فانا غير مهموم برزق الغد يعني وانت مهموم بكره انت وانت داخل تنام كده مهموم بصلاه العصر بكره وقلقان لا تفوتك وتتحاسب عليها قلقان ومرعوب لما تصومش رمضان مش شايل الهم ده قلقان ان ربنا هيحاسبك على الحج الجاي ليه ما حجتش على المليون جنيه اللي هتكسبهم بعد سنة وما طلعت ازاي مش هتطلع زكاتهم مش مهموم مش مهموم بالليه بالعبادة المستقبلية دي مش مهموم بالمحاسبة طيب ليه انت مشغول مضغوط تقول انا عاوز أأمن مستقبل عيال عيالي وليل نهار بقى شغال في ايه في الطحنه ليه عشان تلحق ومرعوب بقى ان الفلوس هتقل وبالتالي وليد لما يتجوز مش هيلاقي حاجه لاولاده يا عم انت مشغول ليه قوي كده عجبا لامر المؤمن اللي جاي افضل والله افضل لدينك طالما انت مؤمن وافضل لحياتك طالما انت مؤمن على فكرة أنا ما بلاقيهوش إن هو أفضل لحياتي لو تقصد الحياة الدنيا آه طب أنا هو أنا قلت لك أفضل ليوم من أيامك يعني أنا بقول لك بكرة يعني تخيلوا كده أنا هقول الحاجة دي نتيجتك بتاعت السنة دي سواء في ثانوي أو في الجامعة هي مهما كانت مهما كانت النتيجة إيه هي هتكون مصدر سعادتك في حياتك توافقوا على الجملة دي اتوافقوا عليها دنيوية لا صح ليه لأنك أنت فهمت كلمة الحياة على وقت معين صح كده فأنا النهاردة عم أقول لك اللي هيقدر عليك النهاردة وبكرة هيكون مصدر من مصادر سعادتك في حياتك فأنت أحيانا بتسمع الجملة دي وأنت محبوس فين في الزمن الحاضر فتلاقي نفسك مثلا ما جبتش مجموع طب ولا هندسة فجبت حاجة بسيطة خالص فأنت شايف إن دي مصدر تعاسة أيوة لو هي مصدر تعاسة أو مصدر تضييق نسب في, في زمن ما هذا الزمن نسبته قد إيه في حياتك ككل ما يجيبش واحد من ألف في المية واخدين بالكم فجاء النهاردة ما أقول لك اللي ربنا هيقدره عليك اللي ربنا هيقدره عليك المشكلة إن الناس اللي قاعدة تقول ممكن توضيح ممكن توضيح قاعدين يقولوا كده وأنا بوضح لك فهو بيبقى مشغول بالسؤال مش بسماع التوضيح فاللي ربنا هيقدره على حضرتك النهاردة هيقدره عليك بكرة آه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك وادانا الحسم ان ده الافضل ليك وسعادتك طيب سعادتي ازاي وانا فعلا شايف لما ما جبتش مجموع الطب اتبهدلت سنتين ثلاثه اه انت حابس الموضوع كله قاعد امال تحسبها فين في وقت ضيق قوي طب انت هتعيش قد ايه مثلا لو هنقول في الدنيا عشت سبعين سنه طيب السنتين اللي ضايقوك سنتين ضايقوك وانت عندك 18 سنه لغايه 22 سنه دول اللي ضايقوك لكن لما اتخرجت من تجارة وربنا من عليك وبقيت حاجة كبيرة قوي فتحت مستشفى كبيرة قوي وبقيت مستثمر كبير وكل الدكاترة شغالين عندك وكلهم بيشوفوك وانت داخل وانت رئيس مجلس إدارة الايه بتطرد أكبر دكتور عندك وما تدخلوش المستشفى وتعمل الكلام ده كله كل الجمال اللي انت فيه ده الدنيوي ده اما تيجي تشوف انت لما قدر عليك ان مجموعك ما كانش كويس خلال سنتين انت اتضايقت سنتين اتنين بس صح بس شفت طب فما بالك بقى طيب خلينا نقول بقى انك دنيتك سبعين سنة بتعاني بسبب المجموع ده وبسبب التقدير ده فانت شايف ان حياتك ضاعت صح اه حياتك الهين الدنيا انت مش دنيا بس ده في دنيا وفي برزخ وفي اخره يوم القيامة الاخره ده أحد الأوقات اللي فيه خمسين ألف سنة طيب لو الخمسين ألف سنة كنت أنت رايق وفي تمام السعادة والنجاح يبقى أنت كسبت ولا ما كسبتش طب لو أنت في البرزخ قعدت عشر قرون تبقى كسبت ولا ما كسبتش كسبت صح عشان كده بنقول ايه الدنيا دي كأنها ساعة في السبعين ساعة اللي انت هتعيشها الساعة دي يا سيدي اتعكنن عليك خدت كان فيها كبد كان فيها تضييق ايا كان اللي هيقدر عليك فين ربنا يعافيك هي ساعة من وسط سبعين ساعة فما اجي اقول لك ايه التضييق الكبد ده استحمله وهنكرمك في باقي السبعين سنة ده ده بس مثال لتوصيل الفكر اكيد هتقول لي ايه هتقول لي جزاك الله خير والله انت ما قصرت طيب ليه ما بنشوفش تقدير ربنا والطريقة ديت في التعامل مع الله هنا بقى القلب مش عايش نعيمه امتى تعيش النعيم بتاع المعنى اللي انا قلته لك من شويه انك تعلم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد لو فهمت دي كويس هتخش في الايه اللي بعدها سابقوا هتجري ولو فهمت دي كويس هتفهم ان اي مصيبه حصلت في الارض او في نفسك من قبل ان نبراها دي كانت مكتوبة إن ذلك على الله يسير هتلاقي بقى إيه إلا في كتاب هتلاقي إن ده مكتوبة وخلصانة وبتاع هتلاقي الموضوع شهود القدر ده هادي لكي لا تأسف على ما فاتكم لا قاعد متضايق ولا فرحان باللي ربنا يديه الموضوع بسيط خالص هتلاقي الدنيا ايه سلسة والقلب عايش في النعيم امتى يعيش في النعيم ده عما تعرف انك قاعد في ساعة عما تعرف ان الدنيا السبعين سنة دي اه ده كانت عبارة ايه دخلت مول لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر خمس حاجات لما دخلت وانت عايش شعور انك في مول داخل تشتري حاجة بتاعتك بدون ما تنشغل بالمول ده داخل تجيب مية وسندوتش فينو عشان تق- ايه تقدر وسجادة صلاة تشتريها من جوه وتطلع لما تعاملت ان المول الكبير ده كله ان ده مول مالها وانك داخل تجيب الحاجة دي وتطلع فوانت داخل بقى في واحد قال لك كلمة مش كويسة آه، المية غليت الفينو الجبنة ما كانتش قد كده يا سيدي مش هتفرق انت ماشي على الطريق بس ده انت كنت عاوز حاجة تبل ريقك بيها وبعد كده هتعيش بقى سبعين سنة خارج المول ده وصلت الفكرة فاللي عاوزين نوصلوه ان فكرة الهدوء القلبي ده الهدوء القلبي ده بيجي امتى لما تدرك كويس قوي ان الدنيا اللي انت عايش فيها ده ثانية من عمرك الحقيقي وانك رابط رباط شادد الحزام وانك سامع الطيار وهو طافي النور وبيقول هنستعد للإقلاع فطول ما انت شادد الحزام ومستعد للإقلاع ومنزل الكرسي بتاعك ومش مدينه ومش يعني مش هتلاقي الدنيا ايه انت مركز وقاعد عادي جدا تهزر وتعمل سيلفي مع اخواتك على الجروب وتقول لهم انا راكب اهو الطياره واديني طالع وحبيبتي يا ماما وعامله ايه يا زوجتي واخبار الاولادي وعادي عايش حياتك بس انت عايش شعور المقلع واخدين بالكم شادد حزامك واخد وضعك منطلق فايه اللي بيحصل فهتلاقي الدنيا جميله معاك سلسه واخدين بالكم فابن القيم بيقول لك ان النعيم ده نعيم في الدنيا نعيم القلب والعذاب برضو عذاب في الدنيا عذاب القلب تلاقي القلب مشتت يقولوا اي عذاب اشد من الخوف دايما خايف خلاص خايف ان حد يعرف الذنب ده خايف ان حد يكتشف المال الحرام اللي هو ايه بيتاجر بيه خايف ان والده يعرف خايف ان مش عارف ان المدير بتاعه يعرف اللي هو عمله وهي خايفه ان زوجها يعرف واي عذاب اشد من الخوف خايف وبعدين مهموم اي حد يتحرك جنبه في هم حد يمسك الموبايل بتاعه هم واحد مش عارف ايه هم يلاقي مامته متغيره شويه متضايقه عادي جدا متضايقه متضايقه هي يدانه مرعوب هي عرفت ولا ايه هي اكتشفت الموضوع طب هي مش عارف ايه سبحان الله فأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر دايما متضايق مالك يا ابني مفيش يا ابني في ايه مفيش مالك مفيش انت زعلانه ما لا عادي ايه مفيش الدنيا جميله يعني ما اصل انا ضيق الصدر واعراضه عن الله والدار الاخره وتعلقه بغير الله يبدا دايما مشغول بدنيا مشغول مش عارف ايه طموحه بقى ايه طموحه بقى ارضي اهم حاجه ان قاعد يطوف حوالين الفردوس الارضي ده وانقطاع عن الله بكل واد منه شعبة مش فارق معاه تبقى ماشي رايح تصلي الفجر تلاقي مجموعة قاعدة في الشارع شباب قاعد بيعملوا ايه ما بتعرفش قاعدين ساندين على الحيطان وواحد بيشرب سجاير والتاني تحس ان هو دايخ والتالت الشباب كده سبحان الله تحس ان الكبد والكآبة تعلوه وتلاقي واحد ماشي من جنبهم شاب نازل عليه سمات الوضوء ومتوضي وفي مثل سنهم ويروح داخل عليهم ويسلم عليهم ويقول لهم الصلاة يا شباب فسبحان الله تلاقي بعضهم والكلام ده اللي منكم ممكن يكون بعضكم حس بيه في يوم من الأيام تلاقيه بينه وبين نفسه أنا نفسي أكون زي ده نفسه يكون زي ده تبقى صاحي من النوم نايم وبعدين قمت صليت الوتر وبعدين انت جهزت للصلاة وبعدين نازل بقى للصلاة وفي واحد تاني قاعد مستني إن النور يطلع عشان يروح ينام طول اليوم قاعد بره والدته بترن ما يردش عليها بابا يزعق له مش يرن عليها وقاعد بيشرب سجاير وقاعد مش عارف ايه وقاعد حياة صعبة صح وهم بيوهموا انفسهم ان هم عايشين رايقين يعني لا هو دافن قلبه في جسمه جسمه ده عبارة عن تابوت تابوت زي كده الايه الخشبة بتاعت الجنازة جسمه ده تابوت فخد قلبه اللي احتضر ده وراح دفنه فيه عشان كده هو توابيت متحركة تمشي في الشارع نسأل الله أن يرحمنا وإياهم ويحفظهم ويهديهم ويسترهم وألا يقبضهم إلا وهم على الطريق يحبه الله نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين فابن القيم بيقول لنا تعلق بغير الله انقطاع عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب يا عارفين الحتة دي هي متعلقة بيه وبتحاول سبحان الله تمشي معاه من وراء بدون سبل شرعية وبدون طرق شرعية وكمان بقى البلاء لو هي كمان متزوجة نسأل الله العفو والعافية إيه اللي يحصل تعلقت بيه ابن القيم يقول لك إيه كل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب يتعذب بيه تيجي لي بعض الاستفسارات كده فأنا أقول لها طب يا بنت الحلال أنت إيه اللي جبرك على كده ده حتى كمعاصي يعني من ناحية المعصية هذا إنسان لا يستحق أن تبقي معه ساعة لكن هو بيسومها سوء العذاب ويذلها آه سبحان الله طبيعة الطريق ده فابن القيم يقول فكل من أحب شيئا غير الله عذب به سبحان الله ثلاث مرات في هذه الدار فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل عليه هنا بيقول فكل من أحب شيئا ولم يتب غير الله عذب به طيب بيتعذب ازاي قال لك ثلاث مرات العذاب الأولاني قبل حصوله حتى يحصل عليه طيب فإذا حصل وفعلا حصله عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته يعني هي متعذبة بيه قبل الحصول وقاعدة ليل نهار مشغولة بيه تتصل بيه ليل نهار تبعت له رسائل تحاول تكلمه تقابله في الجامعة تقابله من ورا باباها وتقول عندي درس وما عندهاش درس ومش عارف ايه ومتعذب قبل الحصول طيب بعد ما حصلته برضه عذب به حال حصول بالخوف من سلبه وفواته لا يسيبني احنا اتجوزنا احنا اتخطبنا احنا مش عارف عقدنا عق... هيسيبني ممكن مش عارف ايه يفتن ممكن مش عارف ايه ممكن يسافر ممكن خلاص بقى والتنغيص والتنكيد عليه دايما تلاقي أسوأ الناس غيرة أهل التعلق حتى لو كانوا ماشيين قبل كده في في طريق غير يرضي الله سبحانه وتعالى تلاقيهم عندهم يعني غيرة ما خلاص دي هي هي مش بتبقى غيرة أكتر ما بيبقى إيه التعلق ده خلى هذا الإنسان الطرف الثاني عامل زي الجلد فعما يبعد عنك كأن جلدك بيتسلخ التألم ده هو التعب ده بقى يقول والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات فإذا سلبه اشتد عذابه عليه فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار طب في البرزخ بقى قال لك فعذابه فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عودة خلاص دخل قبره وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغال ضده نسأل الله العفو والعافية وألم الحجاب عن الله وألم الحسرة التي تقطع الأكباد يا رب سلمنا وغنمنا تبقى متعلق بشيء حرام وتلقى الله وانت متعلق به متعلق بشيء حرام وتلقى الله وانت مصمم عليه وقاعد تاكل حرام وتشرب حرام وعلاقات حرام تدخل بقى قبرك وانت بقى مع الحته دي وما ايه وما تبتش قبل ما تدخل سبحان الله يقول فألم الحجاب عن الله تبقى في قبرك وانت عارف ان في ايه الازمه دي والم الحسره التي تقطع الاكباد فالهم والغم والحسره والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم عامل زي واحد عنده إيه ديدان في بطنه بل عملها عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر يقول فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه ابن القيم ده مدرسة شوف جابك فين نزلك البير تحت تحت خالص وخلاك تشم الريحة الوحشة تحت وانت تحت قال لك بالله عليك بقى تعالى بقى اطلعك بالاسانسير فوق ونشوف الفرق بقول فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وحبا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه شوفوا يا جماعة القلب مرتاح لحب ربنا في راحة ارتياح للحب طمأنينة بالذكر سبحان الله وطمأنينة بذكره حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطربا يقول لك لدرجة هو بيموت بيقول ايه وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحالة أو هذه الحال إنهم لفي عيش طيب في ناس عايشة روقان يعني لدرجة أحيانا كده يبقى قاعد في الروقان ده فيروح يقول لك إيه يا أخي بالله والله العظيم لو أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من نعيم الآن إنهم لفي عيش طيب واحد تالت يقول لك مساكين أهل الدنيا أهل الدنيا دول والله مساكين خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها والله العظيم يا جماعة الخير الكلام ده يعني مش عاوز أقول لكم إن الكلام ده كتير من اللي بيسمعني دلوقتي هو عايشه عايشه ليل نهار أحيانا كده تكون تبقى رايح محاضرة في أماكن الطرف فتشوف الناس كده وأنت داخل المكان وأنت خارج منه تقول الله يعينهم الله يعينهم فعلا مساكين أهل الدنيا المشكلة إن, إن هي ابتسامات زي ابتسامات الياباني كده عارفين الجماعة اليابانيين هو عنده في الويندوز بتاع العلاقات الشخصية الابتسامة يعني عادي جدا بتاع ال HR الموارد البشرية وهو بي يعني بيطلع ورقة فصلك من الحياة بيدالك وهو في غاية الابتسامة كأن مثلا مثلا بيقول لك مبروك انت نجحت أخبار الأولاد إيه هي دي مكنة فبتحس ان في ناس كتير ابتسامة الياباني كده سبحان الله فمساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها ازاي يا عم ده كان عنده عربية موديل كذا وعنده فيلل كذا وشاليهات في كذا شهادات في كذا و... وما بيتقالش عليها إلا مامة الدكتورة الدكتورة دي يا جماعة ده لسه بنت في سنة تانية لا أصل هي مامتها بتحب كده ماما هي اصلا دخلتها جامعه خاصه وطب عشان يعني هي بتحب مامتها عما تروح العزاء ولا تروح الفرح تبقى مستمتعه عم انتوا تقولوا ايه مامه الدكتوره هند جت مامه الدكتوره الاء جت فهي يعني ده بيشبعها فبيديها وضعها اه ما شاء الله طيب ما اخبار الدكتوره الاء ايه مساكين اهل الدنيا ما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا اطيب ما فيها أطيب ما فيها ويقول, ويقول ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف ملوك ملوك شوف بقى قصور ودول وطيارات وغواصات وسفن وحياة حياة فنانين ومال ورقص ودنيا وبتاع وبيقول لك ايه لو الملوك وعيالهم عرفوا ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف يعني ايه لجالدون عليه بالسيوف بيقول لك او اظن الكلام ده كلام ابن المبارك يعني بيقول ايه بقى في الكلام ده معناه ايه ان قلبك فيه سعاده قلب اهل التقوى واهل اهل الاستقامه واهل السير الى الله الناس دي في قلبهم سعادة ونعيم وهدوء وسكينة وطمأنينة وراحة وانشراح بال وصلاح بال لو وز على أهل الأرض لوسعهم وهم الجماعة دول ليل نهار قاعدين يوسعوا في الملك بتاعهم ويجربوا اللذائذ ليه عشان يحسوا بسعادة ويشيلوا الوحشة اللي جواهم ويحسوا بالأمن والأمان والسعادة والسكينة والهدوء والطمأنينة وراحة البال الداخلية فأول ما يعرفها إن هي عندك يروح مطلع السيف يقول لك ولا طلع اللي جواك ده يا عم طلعها ازاي؟ بقول لك طلع اللي جواك أقسم بالله لو ما جبت السعادة اللي جواك شوف بالخنجر في صدرك هو ابن القيم بيقول لنا كلام ابن مبارك أو إبراهيم ابن أدهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف ويقول الآخر وده ابن تيمية اللي قال, اللي قال كده إن في الدنيا جنة في جنة في الدنيا زي كده يقول لك إيه في شاطئ أبيض في مية في مطروح اللي ما راحهاش ما صيفش خلاص اللي ما, ي... ما ما بيصيفش في مطروح يا جماعة ده ما شافش مية ده شاف ترعة شاف مية متعكرة شاف مية بسكر لكن ده معاش يعني إيه صيف فابن تيمية بقى بيقول لك ايه سيبك من مطروح وركز معايا ان في الدنيا جنة في جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة بتشوف الجنة ديت في صلاة التهجد في رمضان حسيتيها وانت رايحة جري على المسجد ومتوضية وقاعدة تقول يا رب وفقني يا رب صح ويا سلام بقى والإمام والإمام هو بيقرأ وانت قاعدة ما تعيطي واحد الحاجات اللي مخليك تعيطي ان إن النهارده ليله 28 وباقي ليلتين مش هتسمعي تاني ومش هتكوني في الجمال ده فعايشه جنه شايفه الجنه دي اه ايه رايك بقى ان في ناس مش بيعيشوها يوم 27 28 بس لا ده بيعيشوها 19 يناير و17 شوال و25 ذو القعده و7 9 و6 10 عايشين 24 ساعة وبالليل والنهار والظهر وهم تحت إشارة المرور وهم مستنين القطار وهم في المترو في ناس عندها الجو ده عايشاه من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فبيقول إيه بقى ابن القيم بيقول فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد معاه عربية تويوتا 2022 باعها بكام؟ باعها ب 40000 طب ده ينفع؟ ده ينفع يا جماعة؟ ما ينفعش ده اسمه ايه بقى؟ غبن اتغبن اتضحك عليه خلاص؟ لا وباعها لمين؟ أو بستبدلها بإيه؟ بتوك توك طب ليه؟ أصل الراجل راح جاي قال له إيه؟ هو أول مرة يشوف توك توك في حياته واحد قال له إيه على فكرة العربية دي في الزحمة ما بتعرفش تتحرك بيها بص بقى على ده وبقى شاف التوك توك وهو بيطلع على الايه على ال... على مصاطب الناس وبيطلع على بتاع وبيعدي من الوسط وبتاع والكلام ده كله فشايف ان التوك توك كده عامل زي الذبابه الطايره ذبابه الطريق وقاعد امال يعدي فقال له شوف بقى بتوصل فالتاني قال له بقول لك ايه نبدل تاخد التويوتا بتاعتي واخد التوك توك بتاعك لا والتاني بيتقل بيقول له لو انا هبل انا في وتوصل انت دايما الاول وانا بقى اتبهدل في المواصلات فبيقول له بالله عليك قال له خلاص هات الايفون بتاعك ده كمان قال له يا عم خد الايفون اهو كمان فساب له عربيته بالايفون بتاعه عشان ياخد توك توك خلاص مخبوط من ورا ومالوش نمر فده حصل له ايه اتغبى خلاص اه انت بقى انت مش بتبيع انت ما سبتش العربيه لا ده انت سبت مصنع العربيات اللي بتطلع التويوتا 2022 عشان تاخد ايه عشان تاخد عجله نصر اللي منكم بقى فاهم العجله النصر او تاخد عجله زي العجله اللي كان بيركبها الشاويش زمان دي فيا من باع حظه الغالي بابخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى يرى انه قد غضن إذ لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين يقول لك يا عم الله يكرمك لو ما تعرفش سعر الحور العين ما تسأل حد يفهمك ماشي مع واحدة حاجة صعبة يعني وجهها كالليل إذا يغشى وخارج إطار الحلال وحاجة كرب في كرب ماشي في الطريق ده عشان ايه لا انت واضح انك مش عارف واضح انك مش عارف السلعة واضح مش عارف تمن الحور العين واضح انك مش عارف تمن ان تكون على نهر الكوثر واضح انك مش مدرك يعني ايه في شغل فاكهون واضح انك مش مدرك يحبرون معناها ايه حفلات السرور والاتكاء على الأسرة وبقى مش يوم واتنين وتلاتة واضح انك مش مدرك يعني ايه اهل الجنة في يوم من الايام في وقت من الاوقات الكل إيه؟ يبص كده يقول النور اللي تلقلق ده يقول لك لا ده مفيش ده امرأة ابتسمت لزوجها ده واحدة بتهزر يعني فبتضحك معاه يا هتضيع كل ده عشان مين عشان مين يعني صدقني ما تستاهلش ما تستاهلش مفيش حاجة غالية عليك في الدنيا الدنيا مش محصلة مش محصلة جناح بعوضة كمان جناح ناموسة دبانة بالله عليك انت مروح دلوقتي البيت ومعدي فلقيت صندوق زبالة بصيت كده لقيت فرخة معفنة ميتة مرمية عم تروح البيت وباباك وهو قاعد كده هو قاعد بيحكي فبيقول لك انت تعرف يا عمرو والله يا ابني انا ضحيت كتير عشانكم شوف انا جيت من الامارات وسبت الشغل كل ده عشان ايه عشانكم ومامتك تقول انا بعت الورث عشان يا عمرو تتجوز فانت عاوز كله قاعد يقول ايه كل امال يقول انا ضحينا عشان كده فانت تقول لهم انتوا تعرفوا يا بابا والله النهارده انا اتحطيت في موقف كان صعب جدا جدا جدا آه كان قدامي مغريات صعبه بس سبتها عشان اجي اكل مع حضراتكم كان قدامك ايه يا عمرو بقى احكي لنا على تضحيتك انا شفت فرخه معفنه ميته عند ايه نصه الشارع هنا وكانت دبان حواليها والكلاب بتاكل منها وبعدين قلت إيه، لا انا هسيبها عشان ربنا وجيت جري وجيت ايه الحقكم ماما هنا هتقول لك ايه وبابا هيقول لك ايه سلامتك يا عمودي في ايه يا حبيبي الواد دماغه حصل فيها ايه انك بقيت شايف الحاجه العفنه ليها قيمه وانت كمان ضحيت انا كان قدامي ان انا اشتغل في فندق كذا بس سبته عشان ربنا انا كان قدامي مش عارف ايه وسبته عشان ربنا انا كان قدامي ان انا اسافر مؤتمرات وسبته انا كان قدامي ان انا احضر فرح فيه اغاني وسبته عشان ربنا انا كان قدامي ايه يا عم انت انت قاعد عمال تتكلم على جناح ال- البعوضه اللي اقل من جناح البعوضه بطريقه عاليه قوي ليه كده انت ليه شايف ان الموضوع كان قدامك حاجه وسبت اه واضح ان هي غاليه عنك صح واضح ان هي عاليه قوي عندك واضح ان هي مش فرخه معفنه ولا حاجه ده واضح ان هي فراخ من عند مش عاوز اقول مطعم معين عشان حد يقول لك ده بيروج لضده فواضح ان هي فرخه في مطعم حلو وعليها الكاتشب بتاعها وايه بقى مشويه وطالعه من الشوايه جميله فالدنيا رايقه معاك واضح انك شايفها كده فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول وقد بعتها بغاية الهوان ليه كده ليه يبقى يوم ليلة العمر زي ما بيسموها في الدنيا ليلة عمرك هي يوم إعلان معصيتك يقولوا له يا رب مش انت فرحتني بقى واديتني ليله العمر اه انا بقى الليله دي اه هي دي هتبقى اكتر ليله هعصيك فيها هي دي الليله بقى اللي انا هخرج فيها متبرجه وهعمل كل الاختلاط ده وهجيب حمو بيكا وهدربكها هي دي الليله بقى اللي هقول اللي ما يشتري يتفرج تعالوا عشان انا باعلن معصيتي للي اداني ليله العمر دي يا للؤمك انت لئيم اوي هذا سلوك الشاكر ده سلوك سلوك ام كانت بتعيط عند باب الكعبه ان هاجر خلاص عدت 30 سنه يا رب اكرمني فيها وجوزها لي طيب لما اتالك بنصيبها كان السلوك ايه لازم نعمل فرح زي بنت عمتها ياسمين ونجيب مش عارف مين وديجيهات للصبح وعادي هذا يوم يغفر الله لنا ما قبله وما بعده ربنا يعافينا لو ايه كمان وهجبر وهخاصم اللي ما يجيش يشاركني في المعصية دي تيجي اختها تقول لها بصي انا هجر دي في عينيا وهجيب لها هدية ذهب وهيكون معاها قبل الفرح وهكون اول واحدة بزورها بعد الفرح لكن مش هقدر اجي القاعة دي لا انت اختي ولا تعرفيني وفي حياتي ولا تصلي عليا ايه يا ست كفرت خلاص بقت مرات نتنياهو خلاص بقت مع رابين نسأل الله العفو والعافية فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول وقد بعتها بغاية الهوان إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء مفيش حد غالي عليك إنك تبيع آخرتك عشانه مهما كان هو مين مفيش حد غالي عليك إنك تعرض نفسك للإحراج وللحساب يوم القيامة مفيش حد غالي عليك إنك تدخل النار ساعة عشان الباشا كان يتبسط في الدنيا وهي تفتخر قدام قرايبها لا مش هشارك الحاجات دي ربنا يسددنا ويغنمنا ويعافينا ويعافيكم ويخلي اللقاء ده سلس كده على قلوبكم لأنه واضح إن هو إيه كان مليان حاجات دسمة النهاردة ربنا يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام